قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وأحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله حياكم الله وطبتم وطابت أوقاتكم بطاعته جل وعلا وما زلنا نتواصل مع حطم صنمك الحين يمكن كنا امبارح وقفنا عند أول سبب من أسباب تضخم وثن الأنا داخل النفوس كان سبب أننا نجهل قدر الله حقيقة يعني على أرض الواقع دي حقيقة ممكن في النفوس تقبل ان حد يقول لها كده انت مش عارف ان ربنا هو الكبير هو العلي هو القدير اه عارف طبعا مش عارف ان ربنا هو القهار الغفار ايوه عارف لكن في ارض الواقع حينما نتعامل قد ننسى هذه الرسائل وقد تضيع من اذهاننا فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى ان وكلنا لانفسنا نضيع وبالتالي هذا الجهل بقدر الله بيعلي الانا جوانا قوي انا يمكن حد كان بيكلمني الحقيقه بيقول لي انت ليه ساعات بتركز في القصه على اهل الدعوه مما لا شك فيه لان صلاح هذه الامه انما يتاتى من اهل الدعوه ما هو الناس لما هتشوف حد من اهل الدعوه متضخم شايف نفسه ممكن وانت قاعد بتتكلم معاه يقوم خابط على ترابيزه يقول لك انا فلان الناس لما تشوف كده هتتخض ولذلك انا اود ان اصدقكم القول انه في كثير من الاحيان حصل لخبطة عند بعض الناس لما بتتعمق في حياة بعض الدعاة ليه؟ ساعات بيشوف اللي ما كانش عارف يشوفه في الواقع أنا أنا على الشاشة قدامكم ده أنا أنا غاية في التواضع وأنا بتكلم الدنيا لذيذة جدا يعني إنما ممكن لما أكون في الشارع ألاقي الأنا بتاعتي عليت وأنا بتكلم مع حد انفعلت اتضايقت كل ده جاي منين؟ أنا ناسي الحتة دي كويس قوي أنا وغيري من اللي بيسقطوا في هذا المعترك الحقيقة وفي هذه الهوة السحيقة هوة عدم تقدير أن الله جل وعلا له الفضل والمنة في كل شيء فعشان كده طول ما أنا بتكلم دايما أقول شيخ دايما أقول داعية دايما أقول قارئ دايما أقول عالم لأنه هؤلاء لو إن صنم الأنا اتقفل وصوت الأنا مش مسموع محدش سامعه بقى zero ال volume بتاعه الحجم بتاعه صفر أعتقد والله أعلم إن الأمور هتتغير عما هي عليه الآن ولذلك احنا قلنا امبارح انه اخر حاجة ختمنا بيها لما قال مسروق بحسب امرئ من العلم ان يخشى الله طب يخشى الله يبقى هو عارف قدر الله وعارف قدر نفسه ده هنخش فيه السبب اللي جاي وبحسب امرئ من الجهل ان يعجب بعمله والنبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة قال ان يرفع العلم ويوضع الجهل تلاقي الجهل ينتشر الجهل بالله والجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى عشان كده كان مهم جدا يا جماعة الخير انه احنا نتوقف عند السبب الرئيسي والمباشر وهو قدر الله صفات الله عظمة الله وده اللي احنا اشرنا اليه بسرعة امبارح في انه طول ما العقيدة ضعيفة هتشوف من ده كتير يعني انا انا واحد من الدعاة الحقيقة لما اتعلمت ما حدش رباني على عقيدة قوية قوي إنما في البداية ذاكرت في الرقائق و... وقعدت أدور في قصص الأنبياء والعبر وكلام من ده وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعلمنا و... ويخلينا صغيرين في عين نفسنا قوي وكبار عند ربنا سبحانه وتعالى إنما الشاهد في الكلام نتيجة ده نتيجة الاهتمام بالرقائق وانها تتشال وتتحط للناس بدون عقيدة خلاص هتكلم الناس في المراقبة هعيط معاك جميل بس في نفس الوقت ما اناش حاسسها قوي لان اسم الله الرقيب ما هوش عالي جوايا فطول ما الحاجات دي مش جوانا مش عالية هتلاقي نفسك اتورطت كتير قوي في مسألة انك انت تشوف تضخيم الذات في حياتك وانت بتتعامل مع الناس الله لما يقول مثلا وهو القاهر فوق عباده لما يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومن يهن الله فما له من مكرم لا آيات لازم تقف عندها آيات تقف عندها أنا وإنت نقف عندها بإجلال واحترام عشان نعرف نفسنا كويس طيب كويس جدا تعال نشوف اللي حصل إنه لما السبب الأولاني في الجهل بقدر الله بقى موجود عندي يبقى هيرتبط بيه مباشرة انه الجهل بقدر نفسي يعني كلما جاهلت قدر الله فأنت جاهلت قدر نفسك وده شيء طبيعي جدا انت تبص انه مفيش اي حد يملك مقومات ذاتية لا يوفقه الله وتعمل هذه المقومات اسمع الأنبياء النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله خلاص يعني أنا ما عنديش حاجة لا أعرف أنفع نفسي ولا أعرف أضر نفسي ولا أعرف أنجح نفسي ولا أعرف أبقى مشهور ولا أعرف أبقى غني ولا أعرف أبقى حاجة خالص إلا ما شاء الله إذا الأمر من الله جل وعلا يبقى دي حتة معرفة حقيقة النفس عايزك تتخيل معايا أخي الكريم إنه طفل رضيع هذا الطفل الرضيع اللي محتاج إلى ثدي أمه ومحتاج لرعاية أمه إنها تغير له البامبرز وتغير له ال... أو الكفولة و... وتدي له الدواء وت... وتحميه وتنظفه وكلته أمه إلى نفسه خمس ست ساعات مثلا إيه اللي هيحصل؟ كارثة ورط هيضيع هيموت حاجتنا إلى الله عشان تعرف وأعرف حجمنا الطبيعي احنا ساعات يمكن البوستر بيبقى كبير البوستر اللي بنتصور عليه بيبقى كبير انت ما بتشوفش بوستر في شارع مثلا للجماعة الممثلين او بوستر لاعلان لاعب كورة او بوستر لداعية مثلا في برنامج بوستر بتحس انه كبير قوي او الدور ده اللي موجود في كل مكان احيانا احيانا ممكن نلاقي نفسنا بنشوف نفسنا بالحجم ده الحجم اللي احنا شايفينه في الشارع الحجم اللي احنا شايفينه في الجرنان بصورتنا الحجم اللي احنا شايفينه في الاعلام بحضورنا ودي مصيبة وننسى أن حاجتنا, أن حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى أشد كثيرا من حاجة هذا الطفل الرضيع إلى أمه يعني أنا مش هتكلم لو أن الله وكلنا إلى أنفسنا في إدارة شؤون الجسد عشان نعرف من الآخر ممكن نعمل إيه الكلام ده ممكن يتكلم فيه طبيب يتكلم كلام حلو قوي ويقول لك العمليات البيولوجية وبلايين الخلايا والمخ يستقبل ايه والكلى تعمل ايه كل 20 ثانية لما يجي طبيب يكلمك الكلام ده تلاقي نفسك رحت رابط المحورين في دماغك ياه هذا قدر الله وهذا قدري دي الحقيقة هذا قدر الله وهذا قدري ونعم الله المتت... المتتالية على العبد بلا حدود ولذلك أنا عايز أقف مش عند العمليات البيولوجية لا أنا عايز أقف في حاجة مهمة قوي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله اللي ما يحطش الدعاء ده في الكدر قدام عينه هيشوف نفسه وده دعاء في غاية الأهمية الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك أو كما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يبقى النبي بيعلمنا نعرف قدر نفسنا وانا كنت قبل كده وانا بكلمكم في درس في المعينات معينات التعبد ويمكن كانت قطع لان دخلنا ببرامج تانية كان من ضمن الحاجات قلنا ان طرفة العين في مقياس الزمن تساوي صفر ايه طرفة العين دي ولا حاجة وعلى الرغم من ذلك النبي طرفة العين لا يود ان يكله الله الى نفسه طرفة عين يشعر بايه يشعر انه هضيع وهذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تتدبر هذا الدعاء يمكن هتفتكر أنك أنت ذكي بطبعك وأنك أنت آآ آآ لبق ب ب بأسلوبك وبقدرتك وإنك أنت بتأثر في الناس بذاتك أيا كان الموقع اللي أنا بتكلم فيه لكن اتفقنا أنه المعني بهذا الخطاب الشريحة العالية من المؤثرين في المجتمع وعلى رأس هؤلاء الدعاة لأنه أول ما الداعية يبقى زي السلف الصالح اللي كانوا بيشوفوا نفسهم رغم ان حجمهم الحقيقي عايزين نتكلم بصراحة هم اللي يتحطوا في البوستر حجمهم عالي قوي حجمهم كبير قوي لانهم كانوا بيخافوا من ربنا قوي وعارفين قدر الله قوي وعارفين قدر نفسهم قوي فتلاقي التواضع سمة غالبة على جميع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه يعني عمر بن الخطاب كان حاكم لكن مخضوض مخضوض لما يتكلم ما كانش بيتكلم أنا أنت ممكن تلاقي حاكم يقول لك أنا أصدرت أمر انتهى خلصت حتى لو كان غلط حتى لو كان غلط ما عندوش إحساس بفكرة هل ممكن أعارض يعني في حاجة حد يعارضني فيها مشكلة لأن الأنا عنده عالية أنا الرئيس أنا المفتي أنا شيخ المشايخ أنا عالم الفقه أنا عالم القرآن الكلام ده بيحصل إنما عمر بن الخطاب يقول على المنبر لو راسي كده ملت سنة إيه المض... تعملوا معايا حاجة حد هيتكلم واحد قام قال له أيوة لو ملت برأسك هكذا لقومناه بالسيف هكذا فقال له إياي تعني بقولك قال نعم إياك يعني بقولي ما شافش الأنا ما شافش الآن عمر الخطاب قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه عارف ده لو شاف الأنا كان اللي اتكلم الكلمة ده راح ورا الشمس ما كناش شفناه بقى من أيام الصحابة فمهم جدا إن الإنسان يشعر إنه محتاج عندك إمكانيات ما فيش مشكلة بس تبقى عارف إنه الأصل أنها منة من الله بص يا أخي الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اتصرف الصحابة تصرف غريب جدا المجموعة اللي سابت الجبل ونزلت وكلنا عارفين ال ال الواقع والغزوة أنا مش هستطرد فيها لكن عايز أتوقف عند الآية القرآنية فبما رحمة من مين من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم إذا الرحمة المتدفقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنوان رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي من الله جل وعلا النبي كان بطبعه يحب أن يقبل الناس على الإسلام ويتأسف ويتحسر ويكاد يقتل نفسه غما صلى الله عليه وسلم إذا تفلتت منه نفس وماتت على الكفر ولذلك لما كانوا يدعوه حتى المنافقين تعال صلي في المسجد ده هو لا يعلم الغيب لكن عايز يطيب قلوب ال ال الأتباع ويقربهم من الله ويحببهم في الدعوة فيوافق ويلبي إلا أن يكشف الله له هذه الأمور نفس الكلام حصل في مساومات الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم خف علينا شوية وإحنا يا سيدي نبقى ماشيين معاك وما نسبش إلهك ونمشي بالخير و... وممكن نسلم كمان النبي لفرط حبه لهذه الجماعة أن تقول لا إله إلا الله كاد أن يركن إلى هذه المساومة وكما قلت لكم لا يعلم الغيب ولكن الله جل وعلا قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا يعني لولا تثبيت الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لمال إلى رأيهم ليس لشيء إلا لأنه يريد أن يسلموا ويريد أن يقبلوا على دين الله تبارك وتعالى فهذا هو المدخل اللي عملوه مع النبي وعلى فكرة المدخل ده بيتعمل زي ما كتير من من أهل العلم كنت بقرأ لهم بيتعمل مع كتير من الدعاة اللي هو تعالى اقف في المنطقة الوسط فهو شايف نفسه مؤثر جدا هذا الداعية الشيخ ده شايف ان كلمته مسموعة فعارف ان الأتباع مطرح ما هيروح يمشي وراه فلما يساوم أهل الباطل يقولوا احنا مش عايزينك انك انت تفرط خالص بس يعني شوية بقى تنازلات نقف نلتقي في منتصف الطريق فيبتدي هذا الدين يميع وهو لا يدري وهو لا يدري ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقبل لله مش لدنيا كاد يقبل لحبه أن يرحم الله الناس من عذاب جهنم وأن ينقذ الله هذه الأنفس به من جهنم إلا أن الله جل وعلا قال له عشان نعلم من خلال الرسالة أنه ولولا أن ثبتناك يبقى هو تثبيت الله أنت مش محافظ على صلاة الفجر إلا بفضل الله اوعى تفتكر انك بتقوم يعني لا عايز كده ممكن يضرب النوم على آذانك ما تقومش خالص ولا تصحى ولا تعمل حاجة هو تثبيت الله سبحانه وتعالى ممكن تلاقي نفسك وانت ماشي في الطريق كم المنتكسين لا حصر له بيقعوا جنبك من صحابك وحبايبك وقد يكونوا من الدعاء أنفسهم ينتكس ويقع قدامك معقولة ده الشيخ فلان اللي كان قوي في دين الله سبحانه وتعالى آه ليه؟ عشان الشيخ فلان ده ممكن يكون في لحظة من اللحظات اتغر بنفسه اتغر فينتكس ويقع ويتحط على جنب بعد ما كان ملء السمع والبصر تلاقيه اتحط على جنب ليه اتحط على جنب عشان جهل قدر نفسه وفهم ان دي قدراته وفهم ان الاصوات والجرايد والشرايط و... وخناقه الفضائيات وعليه وال... والمحاولات للكلام فهم فهم من القصه دي انه ده بذاته طبعا في كتير من مشايخنا يعرفون هذه الحقيقه فبيتوارى ويقول لك لا اعوذ بالله ان انا اتجرجر لهذه الفكره انا عارف قدر نفسي كويس محدش أعلم بنفسي مني أنا عارف نفسي كويس أنا فاهم أنا إيه عيوبي وفاهم إيه مميزاتي ومميزاتي فاهم أنها منة من الله وهبة مش قدرات ذاتية عندي أنا اللي عملتها ولذلك هذه الحقيقة تجعل النفس تخرج عن الجهل بقدرها نفس بطبيعتها جهلة عارف الطفل الملح على أبوه وأمه المصر أن ياخد منهم حاجة حتى لو فيها الضرر هي النفس كده هي النفس كده ولذلك أنا لما أريد أن أتكلم عن مشاكل النفس في أن يجهل المرء قدر نفسه أنا عايز أسأل سؤال لنفسي ولكل واحد في موقع مميز فيه زي ما اتفقنا كاتب لعيب كورة كبير شيخ كويس قارئ قرآن جامد اسأل نفسك بما تشعر حين يمدحك الناس تحس بإيه يا أحيانا تلاقي نفسك عارف آه الكاوتش لما ينام وفجأة تدي للراجل بتاع الكاوتش يحط فيه المنفاخ ويزوده هو تلاقيه راح باب باب باب باب وراح مطرقع كده من كتر الهواء ما اتضغط فيه قد تشعر أحيانا بهذا وأنت تمدح من الناس علشان كده هنشوف إن من ضمن أسباب التضخم الذات كثرة المدح ودي جاية في الطريق لما بتمدح اسأل نفسك تعمل ايه؟ هتفضل تدندن ده انا الحمد لله النهارده قالوا لي يا ده انت بصراحة المقال اللي كتبته ده ما تعرفش قلب الدنيا يا ده انت السبق الصحفي اللي عملته ده غير معالم مش عارف ايه يا ده انت خطبة الجمعة النهاردة الناس خارجة بتحكي وتتحكى عليها ده بيحصل بيحصل تعرف على طول ان انا بتكبر طب تعالى شوف العكس بقى لو واحد قالك انت ما كنتش موفق في البرنامج اول كلمة عارف تقول ايه حاقد ما بيفهمش ده انا عايز بينك وبينك اتكلم اتكلم بصراحة انا لو في داعية زميلي شايف لي حلقة وشايف ان انا ما كنتش موفق فيها قد لا اقبل انه ينقدني واتضايق قوي وببني نجاحاتي على العوام من كتر اعجابي بنفسي انا ببني نجاحاتي وتفوقي على اراء العوام فيي العوام ما يعرفوش حاجة احيانا لانه مش شايفين مني الا كل خير في الكلام وما يعرفوش دقائق التفاصيل اللي ممكن اتكلم فيها ولذلك لما يجنح انسان للكلام في بدعة وتتكلم معاه مثلا تقول له انت قلت حاجة فيها بدعة انت قلت حاجة عقديا غلط يشعر يقول لك ايه ده غيران مني وأول فكرة بتوصل من وثن الأنا المتضخم في ذات هذا الإنسان لأتباعه ومريديه أيا كان بقى لعيب ولا كاتب ولا شيخ ولا قارئ بيوصل الفكرة للناس فالناس تقول لك ايه لا لا أصله ده غيران منه أصله بصراحة حاقد عليه انه سعره اغلى منه في الملعب انه الحقيقه واخد بوزيشن ومكانه كويسه في الجورنان اكتر منه ان مقرب للكبار احسن منه ان افضل في الاعلام واشهر منه بقت كده بقت كده ليه لانه بقى صعب ان تقبل وانت بذاتك ترى نفسك وصوت الانا عالي عندك ان ممكن انك انت ما كنتش موفق اي ده وارد طبعا ما كنتش موفق لان القعده دي والكاريزما اللي بتبقى عند أي حد على الإعلام إذا كان مذيع لامع أو إعلامي ناجح أو أو كاريزمة لعيب في ملعب بينزل أحيانا تلاقي الجمهور بيهيص دون عن اللاعبين كلهم خلاص دي كاريزما موجودة من الله قبول من الله سبحانه وتعالى ممكن يكون حد في الفضائيات النعل اللي لابسه في بيته رايح بيه جاي في شقته كده أدي أنا ألف مرة لكن في كاريزما موجودة عندي على الشاشة أكتر منه فالناس تضخمني بالكاريزما ودي هنشوف مصيبة من المصايب اللي بتعلي الأنا لما ما بترجعش لنفسك تقول لا أنا عارف واحنا وانا ما زلت اذكر ما زلت اذكر افتكر ابو بكر الصديق كويس قوي لما كان بيمدح افتكر كلماته بس ما تقولهاش على سبيل التواضع البارد اللي انت محتاج بيه مدح اكتر بس من تحت لتحت انك انت لما تفتكر دايما اللهم انت اعلم مني بنفسي خلاص اللهم اغفر لي ما لا يعلمون لو يعرفوا الحسن البصري او مش فاكر الفضيل بن عياض حد منهم كان يقول لولا ستر الله علينا لبصق الناس علينا لولا ستر ربنا الناس تبصق علينا فلما اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون يا رب يا رب يا رب اجعلني افضل مما يظنون وينكمش وممكن يروح بيته يبكي ويزعل ويتضايق انا مين انا مين انا مين عمر بن الخطاب عمل كده قال انا مين انا كنت ايه لما يجي لي واحد من الرعيه يقول لي خد لي حقي من فلان ينفعل عمر بن الخطاب في لحظه لكثره المسؤوليات وال- والأشغال الكثيرة لحاكم دولة عادل ما عرف التاريخ نظيرا له ولا مثيل لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضرب الراجل بالدرة ويقول أنا وأنا مشغول تيجي تقولي لي تعالى خد لي حقي وأما أبقى فاضي محدش يجي وفي الآخر لما يشعر بتأنيب الضمير ويعيد الرجل مرة أخرى ويقول له اقتص فيقول له أدعها لله ولك قال له لا ما تسيبها لربنا يا تسيبها ليا قال أدعوها لله عارف عمل إيه روح البيت عمل مناحة نفسية بينه وبين نفسه صلى وقعد توجه إلى القبلة وعمل كشف ذات لمين؟ لله عرف هو ربنا عارف هو ربنا عارف بس هو يعلنها لله حتى يتحطم وثن الحاكم الذي يرى أنه أعلى واحد في الدنيا ما يقوله لابد أن ينفذ فجلس يقول يا عمر بيكلم نفسه يا عمر كنت ضالا فهداك الله كنت وضيعا فرفعك الله فلما جاءك رجل من الرعية يستعديك تضربه بالدرة ماذا تقول لربك غدا إذا أتيته هتقول لربنا إيه يا عمر يا عمر يا ابن الخطاب هتقول لربنا إيه يلي كنت وضيع وربنا رفعك يلي كنت ضال أضل من البهائم وربنا أعزك وهداك إلى الإسلام هتقول لربنا إيه يا عمر هي ده كلام الراجل اللي لازم يقوم ماسك معول يضرب صنم الأنا قبل ما يكبر جواه قبل ما يكبر جواه عشان كده يمكن من الخطورة بمكان إنك أنت لازم تشوف نفسك يا هل ترى يا هل ترى أنا لما بأمدح أقعد أكرر مدحي على الناس وأعلنه ولما أذم أفضل أدور على حظ نفسي وأقول أصل فلان ده مش فاهم لا الحقيقة أنا كفاية الناس اللي بت بت بتثني عليا برسائل هل ممكن من المعقول يا جماعة إن أنا أجيب تقييم نفسي من رسالة تحت من واحد بص عليها خمس دقايق في حلقة قال لي الله يفتح عليك الله يبارك لك ده في رسالة جالي تحت أنا بصراحة أو ممكن ألاقي واحد يتصل أنا عمري ما سمعتك قبل كده لكن لما سمعتك الحقيقة أنا حاسس إن أنا اتخذت حلو هل ممكن تقييم النفس يبقى بناء على ده ده انا لازم الكلمه بعد ما اقفل المكالمه دي اقول اغفر لي اللي ما يعرفوش ده انا عندي بلاوي ملت- متلتله انت اللي تعلمها وتبدا تظهر لله عجزك وضعفك وتفريطك وتقصيرك وتضييعك وتعلن امام الله سبحانه وتعالى ان الفضل منك واليك الراجل ده شافني حلو عشان انت خليتني كده والراجل ده شافني مستقيم عشان انت ساعدتني على كده والراجل ده شافني صوتي حلو عشان انت اللي اديتني الموهبة دي مش عشان نفسي مش انا اللي بقف ادندن في القبلة و- واحطم قلوب الناس ورايا بقدراتي لا لا يا حبيبي فيروس قد كده لا يرى بعين مجردة يعمل لك احتباس صوت تتركن على السرير ولا حد يسأل فيك وتروح مزابل التاريخ ايه المشكلة يعني ان لم تتقي الله وتعرف قدر الله وتعرف قدر نفسك انما انك انت تصلي ركعتين تحدثك نفسك انك انت احسن من اللي نايم ما ممكن كده يعني قمت صليت ركعتين بالليل وتلاقي واحد الصبح تقول يا عم انت طول الليل عمال تشخر يا اخي ومتهز لله يا اخي مش عارف ايه انت بتتكلم ده حتى مش من منطلق نصيحة حلوة لا ده انت بتتكلم من منطلق ان اللي قام الليل احسن من اللي نايم لا متشكرين لك افتكر كده لان ابيت افتكر تاني بكررها كل مرة هنفكر بعضنا بحاجة لان ابيت نائما واصبح نادما ان انا ما عرفتش اقوم واقعد اعيط ان انا ضاعت عليا قيام ليل او ضاع عليا صلاة الفجر احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا ادل على الله سبحانه وتعالى امرت بمعروف ونهيت عن منكر تلاقي نفسك مستحسن فعلك وعايز الناس كلها تتكلم تقول ده فلان طلع بصراحة مسك الوزير الفلاني غسله مسك مش عارف الممثل الفلاني قال فيه وعايز الناس كلها تتحدث في هذا الموضوع اللي رايح واللي جاي يعرف انك انت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ان حد قال لك ده فلان على فكرة كان بيعمل كذا وتغير تقول بصراحة انا مسكته بهدلته انا عرفته مقام نفسه يعني عايز تعرف الناس ان انت اللي السبب في القصة دي دي مصايب متلتلة يا جماعة مصايب متلتلة ولذلك مش هيعجبك حد من الناس إلا إذا أثنوا عليك ودي مصيبة دي مصيبة لأن كتر ما هيثني الناس عليك ما حدش هيقول لك هو أنت فكرك أنا وأنت ممكن نستحمل إن حد يقابلنا يقول لنا اتقي الله يعني حد ممكن يستحمل إن خولة عارف خولة اللي قابلت عمر بن الخطاب قالت له اتقي الله أنا أعرفك كنت اسمك عمير وبعدين بقى اسمك عمر وبقيت اسمك أمير المؤمنين اتق الله ونصحته نصح واطالت عليه درجه ان الصحابه قال لها يا ستي اكثرت عليك تسيبها عمر قال له سيبها انت مش عارف دي مين دي خوله التي سمع الله شكوتها من فوق سبع سماوات فحري بامير المؤمنين ان يسمعها فلما حد كان يحب يخوف حد من الصالحين يقول له اتقي الله يقول لك بس يبقى اكيد عارف عني حاجه يبقى اكيد عارف مصايب يبقى اكيد عارف معصيتي انما انت تعالى بقى النهارده تعالى كده قول لحد أسأل الله أن يرزقك الإخلاص عارف لما بتقول لحد الكلمة دي يقول لك إيه ليه إن شاء الله شايفني منافق شايفني مش عارف بقى وأنا شتمت حضرتك ده أنا بقول لك أسأل الله أن يرزقك الإخلاص لو واحد بعت لي مسج على التليفون قال لي ربنا يرزقك الإخلاص والتواضع تلاقي ساعات بعضنا ممكن يقوم متشنج ومتصل بالتليفون قالوا أنت تقصد إيه بالرسالة دي ولا حاجة أنا بقول لك ربنا يرزقك قول أمين بس لو مش شايف نفسك قول امين انما لما هتشوف نفسك مش هتقبل انت عايز دايما الثناء انت عملت انت سويت ده يسعدك ويمتعك يبقى تعرف على طول مباشرة انت تجهل قدر الله وتجهل قدر نفسك السبب الثالث الحقيقة في تضخم وثن الأنا عند كثير من الناس قد يكون والله ومش من سبيل التواضع ممكن صنم الأنا ده مش لازم يبقى عالي جوايا طول الوقت خد بالك برضو دي نقطة مهمة قوي يعني مش مش لازم اللي عنده صنم الأنا ده يبقى 24 ساعة عنده صنم الأنا لأن في خير جواه ساعات فتلاقي صنم الأنا اتطفى في مناطق بس عالي في مناطق ممكن صنم الأنا يبقى ملوش وجود عنده في خلوة إنما يكون له صوت عالي قوي وحجم عالي قوي في جلوة بين الناس في الحضور ولذلك هنخش على السبب الثالث وهو أن يهمل المرء تزكية نفسه ده السبب الثالث يبقى احنا اتكلمنا عن الجهل بالله بصفات الله بقدر الله بعظمة الله بعطاء الله ونعم الله عليك ما انت شايفها كويس اذا كان صوتك حلو ولا اسلوبك مؤثر ولا حضورك له كاريزما ولا قلمك كويس ولا حريف في الكوره ولا ولا ولا والسبب الثاني انك انت بناء على كده تجهل قدر نفسك السبب الثالث اهمال تزكيه النفس انك ما انتش متابع جيد النبي لما بيتكلم عن القرآن عارف تعاهد القرآن الناس اللي هم الحفظة ربنا يكتر منهم يا رب ويجعلهم من العالمين العاملين الحفظة لو ساب القرآن شوية يتفلت منه وكان افتكر نصيحة واحد ايام ما كنت مرتبط بأهل القرآن عن قرب شوية في في في حلقات القرآن كنت افتكر يقول لك ايه راجع في خمس لا تنس يعني راجع القرآن في خمس أيام كل يوم ست أجزاء مش هتنساه ده الحفظ اللي هم حافظين اوعى تسيبه وتعتمد على الذاكرة وانك انت لا هتلاقي نفسك بقى اقول لك قال الله هذا يوم ينفع تفضل قاعد عمال تهرش لي في راسك ما انتش عارف اول الايه من اخرها ولا فين فتعاهد القرآن مهم كذلك تعاهد النفس انك انت تتعاهد نفسك لحظة بلحظة يوم بيوم وتشوف التقرير انت فين الناس لما اثنوا عليك يا ترى ايه اللي حصل جواك فلان لما قابلك عنفك يا ترى حسيت ازاي لأنك لو لم تفعل وأنا لو لم أفعل هذا لازم هتلاقي ثغرة يتسلل منها الشيطان فيملأ قلبك بالعجب ويبني بيده صنم الأنا في قلبك ويتمكن من نفسك فهتلاقي نفسك دخلت في مصيبة نكملها إن شاء الله مش مصيبة يعني نكمل ال- ال- إهمال تزكية النفس في لقاء غد بمشيئة الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص وأن يبارك في أوقاتنا وفيما نسمع وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه دمتم في حفظ الله
يعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين